بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه آله وصحبه وسلم أجمعين أعزائي المشاهدين كالعادة النهاردة إن شاء الله هنلتقي مع مرض من الأمراض الروماتيزمية اللي بتصيب المفاصل والحقيقة النهاردة احنا على موعد مع مرض شهير جدا والمرض ده اشتهر ان هو مرض الأثرياء ومرض الملوك مع انه على الارض الواقع بيصيب كل فئات المجتمع الجزئيه الثانيه المرض اللي هو عرف عنه انه بيصيب الانسان الانسان ده اصحاب معدلات ذكاء مرتفعه كل كل الانسان بيكون عنده مستوى ذكاء عالي او استعمال قدرات المخ بصورات بصوره متكرره او تفكير بصوره عاليه شويه بيكون معاه نسبه حدوث مرض اعلى من الانسان اللي عنده معدل ذكاء اقل هي المرض بتاعنا النهارده هو مرض ملوش دعوه خالص باجهزه المناعه ملوش دعوه باجهزه بالتاكل او خشونه المفاصل هو مرض ليه علاقه بوجود الاملاح في الجسم هو مرض الشهير باسم مرض النقرس الحقيقه هنتكلم عن عناصر الحلقه النهارده هنتكلم فيها على المرض من تعريف المرض نفسه يعني ايه مرض النقرس نفسه وامتى يكون في التهاب مفاصل سببه النقرس الحاجة الثانية هبتدي اتكلم على مسببات المرض وايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الاصابة بهذا المرض العنصر الثالث هنتكلم فيه عن الاعراض وازاي نشك ان يكون في التهاب مفاصل سبب وجود املاح النقرس الحاجة اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده هو التشخيص وهنتكلم على احدث وسائل التشخيص الخاصة بمرض النقرس بالاضافة الى العلاج والعلاجات الحديثة الموجودة لعلاج هذا المرض اولا يعني عشان نقول كلمة نقرس الحقيقة على خلاف ما كثير من الناس تعتقد ان هو مجرد ارتفاع في مستوى حمض اليوريك في الدم كل اغلبية الناس بتعرف ان كل التحليل لما يطلع عالي ده بيشخص مرض النقرس ولكن ده على ارض الواقع والحكاية دي يعرفها كل دكاترة المفاصل والروماتيزم ان عشان يستلزم تشخيص المرض لازم اثبت علميا ان وجود الاملاح ال urate او ال uric acid تكون موجودة داخل المفصل الحقيقه لو ما عرفتش اثبت الكلام دوت فبالتالي انا ما عنديش اي حاجه اكلينيكيه تقول لي ان المريض ده عنده مرض نقرس فبالتالي التعريف بتاع المرض هو التهاب المفاصل الناشئ من وجود املاح او بلورات حمض اليوريك او حمض البوليك داخل السائل المفصلي الزلالي وموجود مع التهاب في المفاصل فبالتالي هو مش كل حالات ارتفاع حمض اليوريك في الدم بتكون مصحوبه حقيقه بالتهاب نقرس ولو ولو انها بتكون من بعض الايه الاسباب الايه المؤديه ان ممكن العيان دوت يحصل له التهاب في المفاصل نتيجه النقرس فيما بعد ده تعريف المرض والحقيقه المرض ده من الامراض القديمه جدا في في كثير من المخطوطات والحفريات القديمه بنلاقي فيه وجود للالتهاب وكثير حقيقه من الملوك كانوا مصابين بهذا بهذا الداء عشان كده كانت اخذت التسميه باسم داء الملوك او مرض الملوك الحقيقه المرض دوت على قد وجوده الكثير ان هو مرتبط بالتغذيه اللي فيها قاعده كبيره جدا من البروتينات واللحوم اللي احيانا لما نيجي نتكلم عن مسببات المرض هنلاقي في حاجات كتير جدا غير مرتبطه بنوعيه الغذاء او او الطعام الحقيقه مرض النقرس نفسه بينشا عن وجود بلورات او حاجه زي زي كريستالات كده بتبقى عامله زي الابر بتترسب نتيجة تشبع الجسم بمادة حمض اليوريك أو حمض البوليك والحقيقة الحمض ده بينشأ في ال metabolism بتاع الجسم العادي يعني الجسم في دورة حياة الخلايا والحمض النووي والقواعد البيورينية في الجسم بيبتدي ينشأ من مخلفات تكسير هذه القواعد حمض اليوريك وحمض اليوريك ده لما ليه نسب معينة في الدم لما بيزيد عنها ابتدي الجسم يتشبع بالدم يتشبع بنسبة ال uric acid يبتدي يرسب الاملاح دي على هيئه بلورات اللي هي بتعمل بعد كده التهاب المفاصل وتؤدي للالام الشهيره الموجوده في المفاصل طيب اما نيجي نتكلم على تطور الانسان نفسه مقارنه ببقيه الكائنات الاخرى هنلاقي في كثير من الامراض ان في امراض ممكن تحصل عند الحيوانات بتنقطع مع تطور سلاله سلاله الخلق ان الانسان هو المفروض هو اعلى سلم في تطور الثدييات لما نيجي نشوف في مرض زي النقرس هنلاقي على العكس هنلاقي ان الحيوانات وبقيه الثدييات لا تصاب بمرض النقرس ده الوجود عندهم ربنا خالق عندهم في الدم بتاعهم ماده اسمها uricase او نوع من الانزيمات الانزيمات دي بتكسر حمض اليوريك وبتحوله لماده اسمها ال allantoin دي بتفرز عن طريق الايه البول وهي ماده بتذوب في المياه فبالتالي ما عندهمش اي فرصه خالص لحدوث المرض الحقيقه المعلومه دي استفاد منها الانسان مؤخرا لما يجي هنتكلم على طرق العلاج الحديثه هنلاقي الانسان اتعلم من الجزئيه ديت وابتدى يعمل حاجات زي الانزيمات ديت زي ال uricase يعمل حاجه مصنعه زيها تبتدي تكسر حمض اليوريك وتحوله لماده تذوب في المياه وتخلص تماما من حمض اليوريك طيب لما نيجي نتكلم على ازاي يكون الانسان متطور عن الثدييات مع ان المفروض ان هو ما يصابش بالمرض المفروض ان هو ان الحيوان ممكن يصاب مع ان الانسان اكثر تطورا ما يبقى عنده هو الانزيم دوت الحقيقه الموضوع ده حير كثير من العلماء ان هو ايه فايده وجود حمض اليوريك اذا كان هو ماده ضاره بالصحه وبتعمل مشاكل في المفاصل وبتعمل مشاكل كبيره بعد كده ممكن على الكلى او حاجه زي كده والله اختلف في تفسير الموضوع دوت ان هو حمض اليوريك نفسه وجوده في في المستوى الطبيعي في الجسم ليه بعض المفعول المفيد الخاص بمضادات الاكسده والحفاظ على حيويه بعض النشاطات في الجسم فبالتالي حمض اليوريك نفسه كماده هو ماده ليها الدور الحيوي في في وجود النسب الطبيعيه في الدم مع زياده النسب الطبيعيه عن المعدل الطبيعي هنا ممكن يحدث المرض ويحصل التهابات المفاصل والمضاعفات طيب هنيجي نتكلم على المسببات اللي تخلي الحمض اليوريك او ال uric acid يطلع عن المعدل الطبيعي بتاعه هنلاقي مجموعه المسببات هتخش بين طائفتين يا اما يكون الجسم نفسه بيبتدي يفرز حمض اليوريك بصوره اعلى من الطبيعي تمام ودي نسب حقيقه بتمثل حوالي 10% بس من المسببات على الجانب الاخر يكون الجسم نفسه غير قادر على التخلص من الاملاح اللي بتفرز في جسمه طيب الجزء الخاص بزياده الانتاج او انتاج الاملاح في في الجسم ودي الحقيقه دي اغلبيتها الحقيقه بترتبط ببعض الامراض الوراثيه والاختلال في بعض تركيبات الميتابوليزم في الجسم بمعنى ان في بعض الانزيمات اللي موجوده في بعض المسارات الميتابوليزم الجسم بتبتدي تكون املاح بصوره عاليه قوي نتيجه لبعض الخلل في وجود بعض الانزيمات ودي الحقيقه بتوجد في في النقرس اللي بيحصل في سن مبكر يعني بنلاحظها دايما في بعض العائلات بيكون عندهم قابليه لحدوث مرض النقرس وبيحصل عامه في في سن صغير وممكن حتى يحصل في في سن قبل البلوغ ودي حقيقه نسبتها قليله جدا لا تتعدى 10% من الحالات الحالات الاخرى بيكون معاها برضو زياده في تكوين حمض اليوريك مرتبطه بوجود بعض الاورام في الجسم اللي يكون معاها بعض نشاط انقسام الخلايا بصوره كبيره او بعض التكسير او الهدم للخلايا فبالتالي بيكون حمض اليوريك بصوره اعلى نتكلم على الجزء الثاني الخاص بالاسباب اللي هو الاكثر حدوثا والاكثر شهره هو وجود خلل في تصريف الجسم للاملاح احنا عارفين احنا ربنا خلق لنا الكليتين دول عاملين زي المصفى بتعمل زي filtration كده او تنقيه للدم من المواد الضاره اللي من ضمنها حمض اليوريك فالكلى هي المسؤوله عن الحفاظ على مستوى ثابت لحمض اليوريك في الدم مع وجود بعض الخلل في وظائف الكلى بالذات ودي اشهر اشهر سبب بيحصل يبتدي الكلى نفسها ما تفرزش الاملاح بصوره كافيه عن طريق البول يبتدي مع الوقت يحصل تراكم لمستوى الاملاح في الجسم ومع فترات الزمن يحصل تشبع زي ما قلنا في اول الحلقه للدم بمستوى الاملاح وبالتالي بتكون البلورات اللي بتعمل بعد كده التهاب في المفاصل برضو من الاسباب الاخرى اللي ممكن تؤدي برضو لزياده لنقص في الافراز هو استخدام بعض الادويه يمكن اشهر سبب موجود نتيجه استخدامه بصوره كبيره قوي هو بعض مدرات البول خاصه مجموعتين ال thiazide وال furosemide الحقيقه المجموعتين الادويه دول هم موجودين في كثير من ادويه الضغط وعلاج الضغط المرتفع ومدرات البول الحقيقه الادويه دي بتعمل انها بتساعد بتساعد على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع لكنها بيكون مصحوب بيها انها بتعمل تغيير لقدره الكلى على افراز حمض اليوريك فبالتالي بتزود مستوى حمض اليوريك في الدم عن طريق انها بتقلل اخراجه عن طريق الكلى وده مع التراكم في بعض الاحيان مع استخدام مدرات البول فترات طويله او استخدام ادويه الضغط المحتويه على ال furosemide او ال thiazide فترات طويله بيكون مصحوب معاه برضه فرصه حدوث ايه النقرس بصوره عاليه تمام في بعض الامراض بيكون معاها بعض الاصطحاب الخاص بالايه بحمض اليوريك في الدم ارتفاعه اشهرها هو وجود خلل في الدهون في الدم او الكوليسترول وده الحقيقه الدهون الثلاثيه او الكوليسترول لما بتعلى شويه مستواها في الدم بتخلي لزوجه الدم عاليه شويه فمع مع زياده اللزوجه اللزوجه ديت لما نيجي احنا نعمل تحليل البول ال uric acid في الدم بنلاقي فيه ارتفاع للمعدل الطبيعي والحقيقه في اغلبيه الحالات دي بيكون استجابه لمستوى حمض اليوريك فيها عن طريق علاج السبب الاساسي اللي هو عن طريق مخفضات الكوليسترول او الدهون في الدم دي فكرة عامة او مبسطة عن الاسباب اللي ممكن تؤدي لحدوث مرض النقرس زي ما قلنا على زيادة الافراز او نقص اخراج حمض اليوريك من من الدم طيب بعد ما اتكلمنا عن المسببات هننتقل ايه للعنصر الثاني اللي هو ازاي المرض بيحصل وازاي شكل التهاب المفاصل اللي بيحصل زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا كده في حلقات سابقه ان كل مرض روماتيزمي ليه خريطه كده للمفاصل بتحصل لما بتحصل فيها وتيجي للدكتور الروماتيزم على المفاصل يبتدي يفكر بصوره كبيره ان العيان مصاب بالمرض الفلاني حتى قبل قبل الفحص الخاص بالمعامل او الاشعاعات. طيب ما نيجي نبص على مستوى مرض النقرس اللاحق مرض النقرس نفسه بيمر بثلاث مراحل. هتبقى المرحله الاولى اللي بتحصل فيها اللي هو المرض الصامت اللي هو موجود في كثير من ال من, ال من الاحيان ان هو ال uric acid عالي في الدم ويعني بيقعد سنين بالمستوى ده عالي قبل ما يحصل اي اعراض خالص في الفتره دي بيبتدي الجسم طبعا الجسم بتاعنا ليه قابليه شويه ان هو يرسب املاح بدون اعراض مرضيه في بدايه المرض يبتدي الجسم وانسجه الجسم ترسب بعض الاملاح على مدى سنين بالتدريج لحد ما يحصل تشبع تام للدم بمستوى الاملاح دي بنشبهها بايه لو احنا جبنا مثلا كوبايه ومليناها ميه وحطينا نحط املاح معلقه ملح وندوبها في الميه بالتدريج انا ممكن احط 10 معالق مثلا وتزال برضو الميه صافيه ما فيش فيها اي ترسبات للملح او او حتى السكر اي حاجه بتدوب في الميه هيجي لحد مستوى معين بيجي يحصل تشبع لكميه الميه بالاملاح اي زياده بعد كده في مستوى الملح او الماده اللي بتضاف للميه بيحصل ليها ترسبات لبلورات تمام ده بيتم بنفس الشكل وبنفس الكيفيه في انسجه الجسم الحيويه والدم نبتدي الجسم معنا اتصال معنا بدر السلام عليكم السلام
السلام عليكم بدر عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور ايوه يا بدر السلام عليكم عليكم السلام خير ان شاء الله حضرتك عندي سؤال بالنسبه للشوكه العظميه ايوه في حضرتك ليها علاج غير الكورتيزون لان انا رحت وعملت اشاعات وعملت تحاليل وبعدين الدكتور اداني ابره كورتيزون على طول في كعبي ايوه فحضرتك يعني هفضل مستمر بالكورتيزون ولا في حاجات تانية غير الكورتيزون حضرتك كام سنه يا استاذ بدر عندي 45 سنه 45 سنه آه. الشوك الشوكه دي مكانها فين في الكعب حضرتك في الكعب الشمال تحت من اسفل ولا من خلف لا في الاسفل في الاسفل طيب حضرتك بتعالج من اي حاجه ثانيه لا حضرتك عندي سكر بس في سكر طيب الالم بتاعها بيجي الصبح اكتر وانت قايم من النوم بعد كده بيتحسن بالظبط اول لما الواحد يقوم يبتدي اول خطوه خطوه فيه وبعد كده بيتحسن مش كده اه بعد شويه بيبتدي يروح شويه امم طيب بقالك قد ايه كده والله حضرتك بقالي دلوقتي داخل في سنه سنه اه عملت اشاعات وتحاليل وبعدين الدكتور من اول مره كده مجرد ان شاف التحاليل والاشاعات راح مديني حقنه كورتيزون انا ما كنتش اعرف اداني حقنه كورتيزون في كعبي م. فلما سالت بعد كده عرفت ان هي كورتيزون ف عملت تحليل خاصه بايه طيب عملت uric acid وعملت املاح وعملت برضو حاجه في الدم علشان الاملاح في الدم
طيب ماشي بقدر اجاوبك طلعت كلها معقوله يعني في النسب العاديه ماشي هجاوبك حاضر يا ريت حضرتك توضح لنا الموضوع ده طيب حاضر شكرين يا دكتور
طيب نجاوب على الاستاذ بدر هو بيشتكي حقيقه هو موضوع يعني شهير جدا هو الشوكه العظميه والحقيقه الموضوع ده مرتبط في كتير قوي بموضوع الحلقه كنا هنتكلم عليه بعد كده في الاعراض الحقيقه في مع يعني في كثير من من الاحيان مشهور جدا في مصر ان الم الكعبين او الشوكه العظميه مرتبطه بالنقرس وانا ده فكره اعتقاد خاطئ بنسبه اكتر من 50% لان الشوكه العظميه دي هي عباره عن التهاب في الوتر المبطن لغشاء القدم وده الحقيقه بيحصل في كثير من الامراض اولها الروماتيزم السلبي تمام اللي هو ال spondyloarthropathy في كثير من الاحيان بيحصل التهاب في الاوتار ديت تمام الحاجه الثانيه الشهيره جدا بيها دي هو مجرد التهاب ميكانيكي يعني بيحصل مع ال mechanical load اللي هو بيحصل مع زياده الوزن او الوقفه او الناس اللي طبيعه شغلها في تحميل جامد على القدمين بيحصل فيها التهاب مزمن في الاوتار ومع اغلبيه عاداتنا احنا كلنا مع الاسف يعني ان المريض ما بيلتزمش بال بال بال بالعلاج او ان هو يكشف مبكرا بيحصل التهاب وترسب لبعض الاملاح الخاصه في الكعب بس الاملاح هنا المره دي هي املاح الكالسيوم هي بتترسب في ال- في الكعب ما هياش خالص املاح ال urate اللي هي مرتبطه بايه بحمض اليوريك او النقرس بينتج عنها في الاخر اللي هو ايه التكلس في في وتر ال- البطن القدم اللي هو مشهور بيه الشوكه العظميه الحقيقه الشوكه طب معانا اتصال تاني وبعدين نكمل معانا مدام مها السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، دكتور لو سمحت والله انا عندي مرض يا اسكليروديرما ريت بس صوت شويه مها بعد اذنك عندي scleroderma
آه، scleroderma ايوه الدكاتره قالوا لي دوت مرض روماتيزم
ايوه انت كام وبرضه- كام وبرضه سنه يا مها تخصصات المناعه
مها صوت بس شويه بعد اذنك ارفع صوت شويه حاضر ثواني يا دكتور يا دكتور دلوقتي الدكاتره قالوا لي ان المرض دوت آه، من ضمن الامراض الروماتيزميه ايوه تمام وهو برضو من ضمن امراض المناعه ايوه فدلوقتي انا الدكاتره بصراحه محيرني معاهم لان انا التحاليل كلها كلها طلعت سليمه ما عدا ال ANA مم.
اداني واحد على 80
طيب هو انت كام سنه يا مها انا عندي 24 24
وبعد كده عملت ه- ده في دكتوره اد- ادتني Gleevec
طيب انت الاعراض عندك كانت ايه بالظبط شكوتك كانت ايه كان في تو- الأعراض- تورم في ايديك او حاجه لا بدات احس بتيبس في جسمي بدا آه.
في ايدي وبعد كده اخذ ايديا ايديا الاثنين لغايه فوق الكوع في في في تليف في الجلد او تخن في الجلد نفسه آه، الجلد يا دكتور بدات احس ان هو كانه بيبقى محروق امم يعني حاسه ان هو حرق ايوه ودلوقتي بقى يا دكتور الالم في شرايين ايدي فظيع مم.
وبرده نفس النظام في كتفي وفي رجلي وفي عرق دلوقتي بقى في رقبتي بقى شكله غبي الصراحه يعني شكله مم.
وحش قوي مشدود ومضايقني في البلع ايوه فانا الدكاتره دلوقتي بيدوني جليفك وفي دكاتره قالوا لي لا انت مالكيش جليفك وانا الصراحه حيرانه ومش عارفه ايه علاجي باخد طب كل انت يوم بقالك قد ايه بت- 13.
بالتعب ده مها نعم بقالك قد ايه بالتعب ده انا بدات اشتكي بيه من حوالي 8 شهور واتشخص بس من شهرين
طيب هجاوبك حاضر حاضر اتفضلي معنا اتصال اخر السلام عليكم عبد الحليم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور اهلا وسهلا الف سلام الله يبارك فيك انا كنت بس عايز اسال يا دكتور هل ارتفاع نسبه الكرياتين في الدم مرتبطه مع ارتفاع ال uric acid
آه، كرياتين في الدم ما احنا ما احنا قلنا في اول الحلقه يعني ان مسببات المرض مرتبطه ب- بقصور في وظائف الكلى يعني لو الكلى طيب مش انا انا انا بعاني من قصور فعلا في وظائف الكلى انا عندي كلى واحده بس اللي شغاله 50% بس أيوة.
عندي نسبه الكرياتين- الكرياتين واقفه على 1.6 ال uric acid آه، كان 9 وبعدين بينزل لخمسة ايوه بقالي فتره دلوقتي كنت عامل تركيب آه، دعامه في شرايين الكلى ايوه فمن شهر فبقالي حوالي خمس ايام كده بحس بورم جامد لما اقف شويه او امشي في نص رجلي تحت من تحت الركبه وانا نازل وسخونيه جامده لو وقفت
تا- كام سنه يا عبد الحليم عندك كام سنه 30 سنه 30 سنه
30
طيب ماشي في لا، تو- لا، في أنا- تورم في أنا المفاصل في حاسس تورم ب- في رجليك ولا حاجه تورم اه في تورم في الرجل أنا بقول لحضرتك من من الركبه كده وانا مم.
نازل لغايه تحت لغايه الكعب في تورم لو مشيت شويه او وقفت شويه مم.
زائد بقى سخونيه جامده في ال- لكن ما جالكش احمرار جامد في مفاصل القدم حصل احيانا بيجي لي احمرار في الركبه لا بس ح- يعني حاجه جامده تق- تع- تقعدك خالص تعرفش تمشي بيها ولا الم محتمل كله طب مش هتقطع ماشي هجاوبك حاضر طب نرجع ن- نجاوب على استاذ بدر كان بالشوكه الشوكه العظميه آه، زي ما قلنا احنا ال- الش- السبب الرئيسي والاكثر شهره للشوكه العظميه هو التحميل ال- الميكانيكي على ال- المفاصل والوقفات فترات طويله مع ده بيعمل التهاب مزمن في الاوتار وبيحصل مع بعد كده التكلس اللي بينتج عنه الشوكه العظميه تمام هو بس آه، بدر هو بيتكلم هل هو الكورتيزون هو الحل النهائي لا ما هوش حل النهائي هو ال- ال- الكورتيزون الحقن الموضعي دوت بعض سبل ال- العلاج بس لازم نستنفذ قبلها آه، فرص كتير جدا من ال- الادويه الاهم من كده هو قال معلومه ان هو عنده آه، سكر آه، السكر نفسه بيعم- بي- بيعمل قابليه لحدوث التهاب في الاوتار فلازم السكر يكون مظبوط الحاجه الثانيه اتاكد يا بدر بس من من التحليل بتاعك الخاص بالكوليسترول والدهون الثلاثيه لان احنا في كثير من الاحيان مرضى السكر بيكون معاهم بعض الخلل الوظيفي في ال- مستوى الدهون في الدم وده بيكون مصحوب برضو بالتهاب اوتار ال- ال- القدمين ومصحوب برضو بالشوكه العظميه تمام فانت هتعمل تحليل خاص بالدهون تكون صايم فيه 12 ساعه تاكد بس ان مستوى الدهون سليم آه، بعد كده بتعمل آه، زي في فرش طبي معين م- معمول بالسيليكون او حاجه زي كده بتعمل بيها آه، بتحمي بيها باطن القدم من التحميل عليها شويه فبتنقل الضغط بتاع وزن الجسم لمكان تاني غير مكان الشوكه العظميه فبالتالي تقلل الالم ده بتلبسه ثلاث شهور متواصل وبعد كده مع الوقفه بس تلبسه يبقى افضل ال- الحاجه الثانيه ممكن بتعمل كمادات ميه دافيه على القدمين يوميا والعلاج ال- ال- الاحدث بالنسبه لحاله الشوكه العظميه هو الموجات التصادميه معانا اتصال تاني السلام عليكم معانا ام عمرو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت حضرتك انا ب... انا اولا عندي 50 سنه
طيب الف سلام الله يخليك بقالي 25 سنه بتعالج من روماتويد روماتويد آه، روماتويد ايوه ايوه س- ساكن يعني مش مش مش نشط ايوه شوف حضرتك انا غلبت من العلاج جسمي كله بيوجعني امم اخر تحليل انا عملته دلوقتي آه، آه، النقرس عالي جدا والدهون عاليه جدا النقرس عالي والدهون عاليه ايوه فلو سمحت حضرتك انا انا طبعا خدت كورتيزون بكوب خدت كورتيزون كتير جدا ايوه ف- فده متخلي جسمي امم مخليني مش قادره اتحرك كتير طب انت اتشخصتي روماتويد بناء على بناء على ايه يعني اتشخصتي ازاي الدكاتره كانوا حللوا لي كان الاول عمل لي شلل وبعد كده الدكاتره حللوا لي فقال لي عندك روماتويد ساكن امم فطبعا خدت كورتيزون طب كتير انت الوجع بيجيلك في مفاصل الايدين ولا في رجليكي ولا فين بالظبط كل مفاصل جسمي بتوجعني بتحصل امتى اكتر الصبح ولا بالليل الصبح طبعا الصبح ساعه ما اقوم من النوم امم بيبقى معاها تيبس في المفاصل ولا حاجه ببقى اجي امشي على رجلي ما بقدرش لا بيبقى في تيبس في ايديك الصبح يا ام عمرو ساعات بالليل كمان اصحى من النوم اصحى من النوم ما الاقي امم ايدي زي ما اكون ميته امم اسحبها لجنبي كده لحد ما ما تستريح طب انت بتاخدي ايه للروماتويد طيب انا بطلت اخد اي حاجه كل دكتور يديني مسكن فتره ابقى كويسه وارجع تاني لا هو علاج الروماتويد مش مسكن في ادويه خاصه بالروماتويد يعني زي حقن او برشام او حاجه ما حدش بيديني حاجه غير كورتيزون او برشام يعني برت... يعني يا حقن يا يا برشام كورتيزون طب انت اه، بتعالجي من طب- حاجه تانية آه، سكر او ضغط او حاجه لا الحمد لله ما عنديش مفيش.
سكر ولا ضغط
طيب حاضر اجاوبك بس حاضر بصراحه تعبني يعني جسمي كله بيوجعني جسمي كله بيوجعني حاضر الف سلام عليك اجاوبك الله حاضر يكبر بخاطرك الف سلام فدلوقتي النقرس عالي انا خدت له علاج الشهر اللي فات امم وخدت علاج للدهون الدكتور اداهولي بس يعني مش عارفه برضه جسمي بيوجعني طيب هجاوبك حاضر من خلال الحلقه تابعيني بس من خلال التلفزيون حاضر معانا اتصال اخر آه، ساره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا ماما عندها الم في رجليها مم.
من- في ثنيه الركبه كده ومن ومن جوه كده في الركبه من جوه اديله هو حوالي يمكن 13 سنه بس هي من حوالي ثلاث سنين كده اخذت آه، حقنه فيتامين بي فرقت عليها بس بعد كده رجعت تاني مم.
ودلوقتي حاليا ع- بنحط لها زيت نعناع بس برضه مش جايب نتيجه الالم فين في الركبه يا ساره قدام المفصل ورا ولا خلف المفصل لا لا خلف المفصل في السنه في يعني وهي تتنيها كده خلف المفصل في الناحيتين اه و- والعصب جسمه يعني نفس كده مش قادره ت- يعني مش لين امم
لا طيب بيجي لها شد عضلي او حاجه نعم يجي لها شد في العضلات بيجيلي شد في العضلات يوم ايوه بره القوس طيب بت- بتزك على رجليها الصبح ايام من النوم بيكون في تيبس في المفصل او الم الصبح أيام من اه النوم؟
ايوه يبقى فيه هي كام سنه يا ساره هي 35 35 اه
طيب بتتعالج من اي حاجه تانية علاج آه، بطن او اي حاجه لا لا الحمد لله بيجي لها الام في الظهر
بيجيلي جرح في الظهر يوم الم في الظهر لا مفيش طب الالم ده ممكن يكون بيطلع للفخدين يعني في الفخذ من ورا لا لا في الركبه بس اه
طيب بيكون معاه تنميل في الايدين او الرجلين تنميل لا خالص مفيش طيب ماشي اجاوبك حاضر ماشي، السلام عليكم سلام عليكم طيب نرد بس على بدر سريعا هو آه، الشوكة العظمية بدر دلوقتي أحدث حاجة في العلاج ليها هو علاج حاجة اسمها موجات تصادمية آه، ده جهاز آه، موجات صوتية بيعمل تفتيت للالتهاب كان مستخدم قبل كده في علاج الحصوات في آه، حصوات الكلى في دلوقتي منه أجهزة حديثة بت- بتعمل بيها صدمات آه، صوتية على مكان الشوكة العظمية وده بيحسن ال- آه، الالتهاب وبعد كده بنلجأ للحقن الموضعي لو عيان ما استجابش للموجات التصادمية آه، الحقن حتى نفس الحقن بن- بيتعمل دلوقتي بتكنيك معين تحت موجات صوتيه بحيث ان احنا نخش ل- بنشوف مكان الالتهاب اكتر مكان خاص بالالتهاب ونحقنه واحنا شايفين الالتهاب نفسه بالموجات الصوتيه عشان يكون في استجابه افضل للعلاج مع الالتزام زي ما قلنا ب آه، متابعه السكر وشوف ال- الدهون و- ونلبس الفرش الطبي وان شاء الله يكون في الشفاء بالنسبه آه، لمها الحقيقه يعني ربنا يعافيها ويعفو عنها وبت بتقول ان في مرض سكيلوديرما وده حقيقه من الامراض الروماتيزميه اللي بيحصل معاها تصلب في ال- أنسجة الجلد والأنسجة الرخوة وبيكون معاها برضو التهاب في المفاصل مع تأثير برضو في بعض أجهزة الجسم الحيوية خاصة الرئتين والكليتين آه، هي بتقول الحقيقه ان كل التحاليل سلبيه آه، لا هو في بعض التحاليل بتتعمل بس هي مش مشهوره قوي في مصر اللي ممكن نشخص من خلالها الحاجه ال- ال- الاهم من كده معانا اتصال تاني السلام عليكم ام يوسف السلام عليكم
عليكم السلام
أيوة، ألو.
ايوه ام يوسف معاكي اتفضلي
لو سمحت يا دكتور آه، انا دلوقتي عندي عملت اشعه كنت تعبانه خالص عندي رقبتي وجعاني مم.
وجنب الشمال ده كنت بحس بتنميل فظيع في جسمي كله يعني بي بي بيبدا من تحت لغايه فوق خالص لغايه دماغي يعني واخد عملت واخد تمرين ايديكي على ورجليكي المخ.
يا ام يوسف ولا فين تنمي- تنميل واخد ايديكي ورجليكي ولا فين اه يعني من تحت لغايه فوق كده مره واحده مم.
بعد كده اهوت عملت آه، رحت المخ واعصاب قال لي رميه رنين على المخ مم.
قال لي الحمد لله ما فيش حاجه مم.
عملت آه، اشعه عاديه على ال- على الرقبه قال لي عندك آه، ضغط في الفقرات بس بسيط مش كتير مم.
رحت الدكتور اداني علاج ما ارتحتش رحت للدكتور تاني في كام سنه يا ام عندي- يوسف عندك كام سنه
عندي آه، 28 في حملة أو رضاعة ولا حاجة؟ في حملة أو لا.
رضاعة؟
لا ما فيش طيب المهم هو قال لي ال- الفقرات دي ما تعملكيش التنميل ده كله دلوقتي انا وداني دلوقتي تعباني ب- برقبتي وجع في كتف الشمال برجل الشمال مم.
وساعات التنميل برضه بيجي لي كده اهوت ودراعي الشمال بحس ان هو تقيل طب الآلام رجلي الآلام دي شمال.
بتيجي أكتر الصبح وأنت قايم من النوم؟
اه بتحس بتكسير وساعات في بيبقى جسمك طول و...
النهار بتكسير في جسمك أو إرهاق بسرعة في الجسم ولا بتحسي بإيه؟
اه وساعات بحس كاني في موتور شغال جوه
مم. طيب أجاوبك يا أم يوسف حاضر آه، بالنسبة ل- لمها التشخيص بتاعها بتاعك يا مها بيتم ب- ب- بحاجتين أساسي أساسيتين حاجة منهم آه، اللي هي حاجه اسمها capillaroscope بنشوف بيها الاوعيه الدمويه في في منشا ال- اظافر اليدين دي اللي بنصورها بنشوف من خلالها اذا كان ال- التهاب الاوعيه الدمويه ده ليه علاقه بال scleroderma ولا ملوش تمام ال- الحاجه الثانيه احنا في عندنا متلازمه كده آه، طبيه بن- من خلالها ممكن نشخص بيكي الحاله حتى لو التحليل سلبي لان آه، خدي بالك ان في كثير من الامراض الروماتيزميه بتكون التحاليل مش هي السبيل الوحيد للتشخيص يعني ممكن التحليل يكون آه، سلبي ممكن المريض مازال عنده المرض او عنده صوره معينه من ال- من المرض تمام الحاجه الثانيه هي عن طريق ال- الجلد لما بنشوف تليف في الجلد بنسب معينه بنعرف اذا كان في scleroderma او ما فيش وده ممكن نعرفه عن طريق آه، الفحص الاكلينيكي بحاجه اسمها Rodnan score بنشوف تليف ال- الجلد اذا كان موجود او لا الحاجه الثانيه اللي ممكن آه، نعملها ودي حديثه برضو جدا حاجه اسمها elastography نوع من التكنيك عن طريق الموجات الصوتيه ممكن نشوف من خلاله اذا كان في تليف في الجلد او ما فيش بنعرف من خلاله برضو الحاجة الأخيرة إن احنا بناخد عينة من ال- من الجلد وتتحلل تحت الميكروسكوب ويتشاف فيها نسبة ال- الالتهاب ويتعرف من خلالها إذا كان وجود ال- المرض أو مفيش الحاجة بس اللي بنصحك بيها هو ال- العلاج المبكر لأن المرض آه، سيدوم المرض بيتطور آه، كثيرا وبيتحول لمزمن ب- بصورة سريعة طبعا وانت بتشتكي من من صعوبة في البلع وده مؤشر ان ال- المرض منتشر شوية فممكن حضرتك آه، تراجعينا احنا في مستشفى الجامعة عندنا في قسم الروماتيزم في الأزهر الاجتماع الاسبوعي بتاعنا بيبقى يوم ال- ال- ال- الاحد من كل اسبوع ممكن نناظر حالتك ان شاء الله وممكن تاخدي رقم الكنترول وتتابعيني بعد كده ان شاء الله معنا اتصال تاني السلام عليكم آه، عصام السلام عليكم عصام الله وبركاته
الو السلام عليكم ازيك يا دكتور عصام ايوه يا دكتور السلام عليكم وبركاته
مش أيوة، سامع صوتك طبعاً، عصام معاك.
عايز صوتك شويه عصام صوتك شويه إيه. ماشي حاضر يا دكتور.
الو ايوه يا دكتور مع حضرتك إيه لو سمحت انا عندي الم في رجلي ورم في رجلي وعندي اكلام في رجلي من تحت آه، كام سنه يا عصام عندك كام سنه انا عندي 51 سنه 31 51 51 سنه اه ايوه مشكلتك ايه بقى إيه مشكلتي ان انا ما رجلي بيجي لها ورم و... واملاح جامده في رجلي وكشفت ده اللي عندي نفرس مم.
والحمد لله ورك عندي عالي في الدم علي والكلام ده الرقم مش أنا كام يا معاه.
عصام نعم الرقم بتاعه كام الرقم كان ستة وبعد ست- كده ستة مش وصل عالي أوي.
أربعة اه بس حاليا في السمانة في ورم يعني دوسة على الورم ما يرجعش لفوق بسرعة الورم في السمانه في الناحيتين وناحيه آه.
واحده بس لا في, في اليمين أكتر وأما ألبس حضرتك الشراب بيعمل علامة جامدة بيفصل بين الاثنين من تحت وفوق اه فمش عارف الموضوع ده ليه سنه يا دكتور والفورات كلها جربتها مم.
آه، مش عارف ال- طب انت الالم بتاعك بيجي امتى اكتر؟
يعني اكتر ما اكون جاي من النوم افضل اتسند مم.
اتسند انا ماشي على رجلي لغايه ما يفك بتحسن بعد كده ان شاء الله يا طب دكتور بتتعالج من حاجه تانية؟
لا دكتور هو ده حكايه الحمد لله رجلي بيبقى عالي عندي والاملاح بس ما تاخدش علاج ضغط سكر حاجه؟
لا لا ضغط ولا سكر يا دكتور طب الحمد لله ماشي يا دكتور شكرا ماشي هجاوبك حاضر يا عصام ماشي الف شكرا الف سلام عليك آه، الكلام بالنسبه ل- لمها هتراجعنا ان شاء الله بالتليفون ون- و- ونشوف نفحصها نشوف ال- التشخيص بتاعها ان شاء الله السليم آه، بالنسبه لأستاذ عبد الحليم هو آه، بيشتكي بيشتكي ان هو في عنده قصور آه، هو بسيط جدا في ال- في ال- وظائف الكلى اللي هو الكيراتين بتاعه واحد وستة من عشرة ده الحقيقه قصور بسيط جدا ما بيستلزمش علاج بس بيحتاج بعض الالتزام في الادويه ويب- ويبتعد تماما عن المسكنات دي اهم حاجه بالنسبه له آه، طبعا وجود النقرس من الحاجات ال- آه، اشهر سبب لحدوث النقرس زي ما قلنا هو القصور في وظائف ال- الكلى تمام فبالتالي بقول ان الرقم عنده بيوصل لتسعة هي طبعا هو احنا ب- بن- بن- تسعة ده رقم عالي شويه مع وجود آه، قصور في وظائف الكلى بيلتزم ان العيان بياخد آه، الادويه اللي هي بتنقص مستوى اليوريك آه، في الدم ب- بانتظام ده ومع حاجات خاصه زي الكولشيسين او حاجه خاصه بال- بالالتهاب تمام و- ويبتعد تماما عن المسكنات ممكن يلجا فقط بس للباراسيتامول في حال حدوث ال- الالم تمام مع الالتزام ببعض الحاجات الغذائيه اللي هنقولها ان شاء الله في الايه في العلاج مع موضوع الحلقه النهارده ان شاء الله معانا اتصال السلام عليكم معانا ام عصام السلام عليكم يا عصام الو
ايوه يا عصام السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الف سلام
بقول لحضرتك آه، انا امي عندها 23 آه، صوتك شويه يا أم عصام الصوت شويه لو سمحت ايوه
كام سنه يا أم عصام ايوه عندها 63 سنه الحاجه فبتشتكي بعضمها على طول وجعها وركبتها ما بتقدرش تمشي أم عليه عصام انا أنا مش سامعك خالص والله بقول لحضرتك هي عندها 63 سنه فبتشتكي من عضمها بيوجعها ايوه وركبتها على طول بتوجعها
الركبتين وركبه واحده بس ركبتين ولا ركبه واحده الاثنين يا حاج الاثنين
طب ال- الالم بيجي اكتر امتى ان بالليل وتصحى الصبح ما بتقدرش تدوس على كعوب رجليها اه طيب بت- بتعالج من ضغط او سكر او حاجه لا هي بس املاح
املاح يعني ايه املاح بقى في البول يعني ولا اه املاح إيه؟
املاح في البول
املاح بتجيلها فين يا أم عصام في البول ولا املاح فين اه في البول
طيب اجاوبك حاضر ماشي شكرا ماشي طيب هنرجع ن- نكمل بالنسبه لام عمرو هي بتشتكي من روماتويد 25 سنه وابتدت يحصل معاها ارتفاع في مستوى حمض اليوريك في ال- في الدم مع ال- الدهون. الحقيقه هو ال- مرض الروماتويد الحقيقه آه، بي- بيحتاج علاج متواصل يا ام عمرو ما ينفعش تاخدي آه، علاج فتره وتوقفي اذا كان اذا كان بس انت التشخيص بتاعك سليم اولا ده اهم حاجه. ال- الحاجه الثانيه موضوع المسكنات في العلاج ما هياش حاجه اساسيه احنا يهمنا قبل حاجه نوقف ايه آه، المرض نفسه ما يبقاش فيه نشاط آه، زياده طيب هل هل ممكن يحصل نقرس مع رما- مع روماتويد اه ممكن يحصل لو مع الاستعمال فترات طويله لادويه الروماتويد وال- وتقدم السن المريض ممكن يحصل له آه، سبب من اسباب حدوث النقرس ويحصل له نقرس زياده مع وجود ال- الروماتويد وهي الحقيقه قالت سبب ان في عندها آه، خلل في الدهون او آه، ارتفاع في الكوليسترول وده لحد وده لوحده سبب ان هو يكون معاه ارتفاع في مستوى حمض اليوريك في ال- في الدم تمام انا بس ب- بنصحك اول حاجه هن- نراجع بس حاله الروماتويد تعمل لي تحليل شامله للروماتويد ووظائف آه، كلى ووظائف كبد مطمن على حاله جسمك وبعد كده نتاكد من التشخيص الخاص بوجود النقرس او لا لان عشان بس نثبت اذا كان في ترسب للاملاح في المفصل او ما فيش لان العلاج كده يختلف آه، تماما تمام لو انت متردده او في آه، حاسه ان التشخيص بتاعك غير سليم ممكن تراجعينا ان شاء الله بال- بالتليفون ون- ونشوفك عندنا في المستشفى بتاعتنا ان شاء الله معانا اتصال اخر السلام عليكم آه، الاخت وفاء ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك ايه يا دكتور ايوه الف انا سلام سني حل 36 56 سنه ايوه الف سلام الله يسلمك وشايله الرحم من 20 سنه آه، الف سلام الله يسلمك وعندي الغضروف وعندي خشونه في الفقره الثانيه والاولى من الرقبه من الرقبه اه الاولى والثانيه اه الاولى والثانيه وعملت وعملت اشعه رنين طلع برضه عندي الغضروف وخشونه ايوه وعندي المفصل بتاع رجلي اليمين ورجلي الشمال رجلي اليمين قالت انت هتغيري المفصل مم.
السنة والسنة التانية اتغيرت المفصل الايه الشمال ايوه فالوقت كل ما فصلي كل ما فصلي بتوجعني حتى ايوه كنت بتحمل اقعد الاول شوية كده ما عدتش الوقت بتحمل اقعد طب ما انا عايزة استني نايم واخدت علاج الدنيا ربنا ما ربنا خدتش يعفو عنك حاجة انا ما ان شاء الله خدتش مم.
والوقت حتى باخد اللي هو العسل اللي هو بتاع سم النحل ده بقالي الوقت خمس شهور اهوت وما جابش معايا اي نتيجه مم.
فانا خايفه من تغيير المفصل بقول مخوفوني من تغيير المفصل لان والدتي عملته وقعدت الوقت ركزت بعد ما غيرت المفصل مركزه وقاعده ما بتتحركش طيب حاضر فانا خايفه من تغيير المفصل انت بتعالجي من حاجه ثانيه طب علاج اي حاجه بطنه ضغط سكر حاجه ولا لا مفيش بس انا حمل.
عم كنت عامله قسطره
قسطره قلب اه عامله دعامه ولا حاجه لا مفيش دعامات قسطره بس بس طيب، الوقت ما بقعدش بقدر اقعد وكل ما فصل حتى ما بقدرش تنميل وبدا تنميل بقى في رجليا الاثنين بقى من من فوق لما لتحت حتى طيب من عند الديسك بقى الوقت بدا برضك ايه يوجعني وعندي طب انتي عملت ال- اشعه قبل كده قال لي ده انت عندك خشونه في الحوض حاجه وفاء انت آه، وزنك كام تقريبا وانا وزني كان 99 الوقت نزلت ل 88 نزلت لكام 88 88 اه طيب حضرتك لو سمحت بس ما ما ت- ما تجاوبش عليا لما اقفل لو سمحت نعم ما تجاوبش عليا لما اقفل لو سمحت طب حاضر اتفضلي في استفسار تاني لو سمحت ايوه في استفسار يعني عايز تستفسر مني عن حاجه تاني لا اجاوبك حاضر اتفضلي الف سلامه معنا اتصال اخر السلام عليكم معنا رندا ايوه وعليكم السلام
ايوه رندا ازي اتفضلي حضرتك يا دكتور الف سلامه
بص يا دكتور انا بقالي حوالي اربع شهور رقبتي بكتافي بمفاصل جسمي كلها وجعاني امم فدكتور انا رحت كنت عامله تحاليل روماتويد وصوره دم وتحاليل ياما وكبد وكلى اه فطلعت مفيش حاجه يعني سرعه الترسيب عاليه جدا عاليه جدا فرحت للدكتوره تفتكر الرقم يا رندا نعم الرقم بتاع الترسيب كام الرقم كان تقريبا 70 والمره الاولى كان تقريبا هو خمسين.
المره الثانيه كانت 90 والاولانيه كانت كام اول ساعه كام اول ساعه مش فاكره يا دكتور كانت 70 باين او 60 امم فالدكتوره قالت لي ده روماتويد بس مش بيبان في التحليل اعراضه ايوه فانا خدت الحقنه اللي هي كل اسبوع آه، نص انت سنتي آه، كام سنه يا رندا نعم عندك كام سنه انا عندي 43 وعندي سكر بقالي 8 سنين
طيب ال- الشكوى دي بقى لها قد ايه عندك بالظبط انا بقالي يا دكتور اربع شهور كده ومفاصلي بالذات صوابع ايدي وكعب رجلي وجعاني جدا وبعدين انا خدت العلاج بتاع الروماتويد اللي هي الحقنه دي يعني خدتها مم.
ست مرات مفيش نتيجه
طيب ويا ريت ترد عليا بعد ما اقفل دكتور.
ماشي في حمله او رضاعه ولا حاجه لا يا دكتور مفيش طب اجاوبك حاضر اتفضلي شكرا يا دكتور
طيب نرجع آه، نكمل الاجابات بتاعتنا آه، بالنسبه للمعامله لو لو مش في عندك مشكله في التشخيص بتاعك ممكن تراجعينا ان شاء الله في المستشفى ونشوف هنعمل معاك ايه ان شاء الله بالنسبه آه، لام ساره هي كانت بتقول ان هي 35 سنه وفي عندها الم في الركبتين بيجي خلف ال- المفصل تمام وده بيحصل مع بدايه الحركه اكتر ال- الصبح الحقيقه ال- الالم بتاع مفصل الركبه من من الخلف آه، لازم بس نتاكد من الاول ان ما يكونش فيه مشكله في الفقرات القطنيه لان في كثير من اكتر من نص الحالات بيكون معاها سبب مباشر في العمود الفقري في الفقرات القطنيه تمام فانت آه، لازم تتف- يعني تتفحص ونشوف اذا كان في آه، مشكله في ظهرك ولا لا بعد كده بتعملي آه، اشعه خ- على الركبتين والوضع واقفا وانت واقفه على رجلك ونشوف حاله المفصل ونقيم الغضروف بتاع الركبه اذا كان في آه، مشكله او مفيش تمام فانا بنصحك بس تعملي آه، اشعه على الفقرات القطنيه ده مهم وتعملي اشعه على الركبتين من الوضع واقفا وخلي اي دكتور آه، مفاصل او حاجه يفحصك ونشوف الباقي ان شاء الله معانا اتصال تاني السلام عليكم آه، ام منيره ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور
اهلا وسهلا الف سلامه لو سمحت يا دكتور ليا سؤال عند حضرتك
انت كام كام سنه يا منيره
نعم حضرتك كام سنه عندي 27 سنة
ايوه خير ان شاء الله أنا عندي بنتي عندها سبع سنين فكان طلع لها حباية في رجلها هرشتها فعمل عندها زي التهاب خلوي التهاب خلوي اه اه كشفنا عليها كتير قوي قالوا لنا ده التهاب خلوي بس الرجل دي غير دي خالص يعني دي تلاقيها غامقة والدكاترة قالت لنا ده اللون بتاعها هيروح بعد ست سبع شهور لسنة امم
انا خايفه ان سنها كام؟
الأستاذ ده ممكن يرد لها تاني سنها كام يا منيرة؟
نعم السن كام؟ السن سبع سنين سبع سنين؟
ايوه
طب هي بتع- بتعالج من أي حاجة تانية في أي مرض تاني بتعالج منه؟
لا لا لا ده هي اول مره حاجه زي دي تحصل لها يعني هو أول ما أول ظهور الأعراض إيه؟ التهاب خلوي على طول في رجلها؟
لا كانت فيها زي حبايه هرشت فيها آه.
فرجلها لانها ورمت واحمرت جامد مم.
رحنا كشفنا عليها قالوا لنا ده التهاب خلوي مم. طيب حاضر أجاوبك حاضر أيوة، شكرا ألف سلامة آه.
معنا اتصال آخر السلام عليكم آه، نادية اتفضلي الو أيوة السلام عليكم ايوه أيوة نادية اتفضلي ايوه لو سمحت يا دكتور أيوة آه انا عندي فشونه في ركبتي وعملت رنين أيوة و... وطلع عندي خشونه فالدكتور اداني العلاج و... والحمد لله بقيت كويسه بس التنميل في ايديا بقاله اكتر من 10 سنين
أيوة بيحصل إيه التنميل وقالوا لي دوت؟
ده انت عايزه تسليك عصب أيوة عملتي رسم أعصاب طيب؟ عملتي رسم أعصاب اه يا منيرة؟
عملت نعم وقال لي انت عايزه تسليك في الكفين أيوة طب أنت بتعالجي من حاجة تانية علاج آه، ضغط أو سكر أو حاجة؟
اه عندي الضغط
أنت كام سنة دلوقتي يا أم نادية؟ عندك كام سنة دلوقتي؟
انا عندي 60
كام؟
60 60 سنة
60
طيب okay خلاص ماشي ألف سلام عليك هجاوب حضرتك حاضر طيب نرجع نكمل آه، قلنا لو- ال- ام ساره تعمل لازم تاكد بس من حاله الفقرات وتعمل اشعه على الركبتين آه، كان آه، كانت ام يوسف بتشتكي من آه، تنميل في ال- ايديها ورجليها تمام آه، مع الام في الرقبه وهي آه، سنها 28 سنه مع آه، الم بيحصل ال- الصبح اكتر مع قله في المجهود شويه تمام الحقيقه أم يوسف ال- ال- الاعراض دي اعراض مبهمه شويه تمام لازم نتاكد بس ان ما يكونش فيه آه، حاجه خاصه بالروماتيزم الانسجه الرخوه ما يكونش معاه التهاب في ال- في العضلات او حاجه زي كده ده بيتم من خلال تحاليل خاصه بسرعه الترسيب مبدئيا وبعد كده بنكمل بقيه الفحص الخاص بيها لكن الاغلب الاعم في ال- في شكواك المرضيه دي بتكون مرتبطه ب- ممكن في حالات نقص الكالسيوم او نقص مستوى فيتامين د تمام وده برضو بنكتشفه من خلال تحليل خاص بمستوى الكالسيوم في الدم مع الفوسفات القلوي تمام آه، لو الحاجات دي كلها سليمه بقى التشخيص بيشمل حاجه اسمها فايبروميالجيا او بعض الالتهاب في الضفيره العضليه العصبيه الخاصه بال- بالجسم ودي بيستلزم ال- ال- الفحص الخاص بعض الامراض الغدد الصماء خاصه الغدد الدرقيه بيكون ليها بعض ال- الخلل الوظيفي فيها بيكون مصحوب بالالتهاب دوت فانا انصحك مبدئيا تعملي سرعه ترسيب وتعملي تحليل خاصه بال- بالكالسيوم والفوسفات ال- القلوي مبدئيا مع آه، تحليل آه، بنسميه TSH ده خاص بالغده الدرقيه ده هيبين بس هنوجه التشخيص بتاعك في انهي اتجاه اذا كان خاص بالتهاب عضلات او هو اللي هو الفايبروميالجيا او اذا كان في نقص فيتامين د تمام آه، كان معانا الاستاذ عصام هو 51 سنه وبيشتكي من آه، ورم آه، في رجليه تمام مع الم في ال- في المفاصل بيحصل بعد عدم ال- الحركه الحقيقه آه، وجود ورم في ال في ال في ال- القدمين ده بي- بيكون آه، مصحوب اكتر منه بحاجات بعيد خالص عن المفاصل يعني كون بتقول الشراب يعلم في رجليك ده ورم ميه تحت الجلد فدي ممكن يكون مرتبطه بميه زياده في الجسم او لو في مشكله في في الضغط او حاجه او وظائف الكلى او كده او وظائف الكبد تمام لكن الشكوى الخاصه بالالام اللي بتحصل اكتر وانت قايم من النوم مع تمرم في عضله السمانه من الخلف تمام ده لازم نفحص مفصل الركبه لان في كثير من الاحيان بيكون آه، حاجه اسمها كيس ذريه على المفصل بيحصل خلف مفصل الركبه وده بيعمل ضغط على آه، اورده القدمين فبيعمل التورم اللي بتقول ده على فكره فتعمل بس موجات صوتيه على المفصل وهو يبين اذا كان في آه، تجمع خلف المفصل ولا لا معنا اتصال اخر السلام عليكم ام وليد اه ايوه يا دكتور حضرتك اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا بيجيلي نقح في رج في رجلي وفي ايدي آه بيبقى صعب جدا مش بقدر ان انا آه بحس ان انا ببقى م- ماسكه دراعي كده ما بقدرش احركه اه آه بي- بيقعد معايا مثلا الوجع ده يوم بيجيلي كل فتره زمنيه كده بس نشر ونقح صعب قوي ما بقدرش يكون معاه تورم في المفاصل يا ام وليد لا انا بيجيلي على طول شد عضل يعني شد انا عضل؟
عندي على طول شد عضل آه.
باستمرار فمش عارفه انا حللت سرعه ترسيب آه، طلعت عندي سرعه الترسيب عاليه الرقم كام بتاعها آه، لا الحقيقه مش فاكره الرقم بس ساعتها الدكتوره قالت لي ان ان سرعه الترسيب عاليه وماشيه على حبوب باخدها كل يوم قرص يعني طب انت كام سنه يا ام وليد 30 سنه آه، في حملة ورداء حاليا ولا حاجة؟
لا لا لا ما فيش حاجه مفيش طب الألم ده مرتبط بالمجهود يعني أنت لو بتعملي مجهود زيادة الألم يزيد ولا مش مرتبط؟
لا لو عملت فعلا مجهود زياده بي... بيزيد الالم يزيد حضرتك مخلفة كم مرة؟
مرتين مرتين آخر مرة من إمتى؟
اخر مره من خمس سنين خمس سنين حضرتك بتاخدي طب دواء لأي حاجة تانية علاج بطن أو أي حاجة؟
هو انا باخد بس الحبوب بتاعت سرعه الترسيب وباخد فيتامين على ان عندي اسمها نسبه اسمها إيه انيميا الحبوب ديت؟ اسمها إيه؟
آه، فولتارين
طب البروتين ده مسكن يعني ما هي الدكتوره قالت لي هو بيخفض سرعه الترسيب يعني طيب ماشي
شكرا يا دكتور أكلمك حضرتك جاوبك حاضر شكرا سلام معنا اتصال آخر السلام عليكم أسماء السلام عليكم يا أسماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي دكتور آه، حضرتك أنا بتعالج من الروماتويد
روماتويد أيوه آه، بتعالج من الروماتويد بقالي سنتين مم.
وفي أول ست شهور أنا خدت العلاج كنت كويسة عليه جدا ومرتاحة تمام
وبعد كده آه، لا، الدكتورة غيرت العلاج مم.
آه، حاليا دلوقتي انا باخد آه، هيدروجين وانت كويكس وفولدس ادس وهيد- وهيدروجين وباخد الفاولة اللي هي نص فولت كل اسبوع أيوه
آه، بس حاليا دلوقتي انا م- مش مرتاحة ودايما تعبانة مم.
مفاصل الجسم كلها تعبانة مم.
آه، مش مرتاحة خالص ودايما عندي ورم في الكفين وفي كم في سنة رجلي كم سنة يا أسماء؟ أنت عندك كم سنة؟
عندي 18 سنة 18 18 سنة خمس- 15 ولا 18 18 سنة 18 سنة يعني المرض ده 15 جالك من سنة.
سنتين كان سنك وقتها 16 سنة كان سنك وقتها 16 وقت لما جالك المرض ايوه كان 16 سنة ايوه طيب طب هي غيرت العلاج مؤخرا ليه يعني ايه سبب التغيير يعني كان في مشكلة عندك في في حاجة في الجسم آه، كان سبب التغيير ان انا كنت تعبت تاني بعد ست شهور مم.
ورحت تاني فقالت لي فاحنا هنغير مرحلة العلاج وهنبدأ مرحلة تانية طب انت كنت آه، وقفت العلاج ورجع تاني مثلا ولا حاجة آه، لا انا ما وقفتش العلاج خالص يعني انت من ماشي عليه سنتين وانت مستمر ماشية ومظبوط ماشية على الدواء بانتظام طيب حاضر جاوبك جاوبك يا اسماء حاضر مع السلامة شكرا
معنا اتصال اخر آه، سارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا الف سلامة آه لو سمحت يا دكتور بس انا كان عندي استفسار آه، انا بيجي لي من وقت للتاني آه، الم في عظمي كله يعني امم عظمي كله بيوجعني حتى لما بكون لسه صاحيه من النوم ايوه حاسه ان عظمي كله بيوجعني كان يعني دايس عليا عربيه ايوه وبيجي لي الم في كتفي ال- الشمال مم.
من وقت للتاني برضه بس بقى الم شديد جدا ولما بضغط عليه كده بحس كان في شويان او حاجه بس هو اللي نابع منه الالم يعني مم.
ومن وقت للتاني برضو ايديا ورجليا بحسهم زايدين كده كانهم لما بطبقهم كده بحسهم كانهم مرميين او حاجه ايوه انت برضو من وقت للتاني التورم ده الصبح اكتر يا ساره ولا امتى؟
والله يا دكتور هو ملوش علاقه يعني هو دلوقتي عندي وساعات يجي لي بالليل يعني ملوش علاقه بس هو من وقت للتاني بيجي لك شد في العضلات ولا حاجه؟ شد عضلي؟
لا ما بيجيليش شد عضل بس هو بيجي لي دايما التورم ده من وقت للتاني كده كل فتره انت كام سنه يا ساره؟
انا عندي 25
25 سنه متزوجه؟
لا لا انسه
طيب ال- في عندك آه، امراض اخرى مصحوبه يعني في لا، عندك لا.
مثلا حاجه في القولون مثلا او لا لا ما عنديش لا ما في عنديش.
امساك مزمن او حاجه؟
لا لا ما عنديش ما فيش ال- الدوره منتظمه؟ الدوره شويه منتظمه؟
اه اه الحمد لله
طيب اجاوبك حاضر ماشي يا دكتور شكرا
معانا ام عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خير يا ام عمر
بقول لحضرتك بيجي في الصيف كده وجع في الكعب جامد وعملت تحليل حمض البوليك فالدكتورة قالت لي ما فيهوش أي حاجة تمام انت كام سنه يا ام عمر؟
29 29 سنه الشكوى دي بقى لها قد ايه؟
حا- حوالي ثلاث سنين كده ثلاث سنين هي بتزيد في الصيف بس لكن في الشتاء ما بحسش بأي وجع في الكعب طيب عملتي أشعة ولا ما عملتيش؟
لا ما عملتش هو التحليل بس والدكتورة قالت لي ما فيهوش أي حاجة وما ادتنيش دواء ولا أي حاجة
طيب انت آه، بتاخدي دواء لأي حاجة تانية؟
لا لا ما باخدش أي دواء ما فيش حاضر أجاوبك حاضر اتفضل شكرا أوي السلام عليكم ساعة وساعة وكده طب نجاوب سريعا على بقية ال- ال- الاتصالات هو كان آه، قلنا ال- العصام ورم السمانة المفروض تعمل آه، أشعة خاصة بالركبة وتعمل سونار على آه، عضلة السمانة أو خلف الركبة تأكد بس إن ما كانش فيه تجمع خلف المفصل ما يسمى الكيس الزلالي تمام كانت معانا ام عصام بتشتكي من الم في الرج- في الركبه و- والجسم عامه تمام وده بيحصل بعد ال- المجهود اكتر تمام الحقيقه ال- الالام الخاصه بال- بمفاصل ال- الركبتين وطبعا معاها مصحو- الام عامه في الجسم كله لازم نتاكد بس من آه، حاله الجسم اما عامه لو غير موضوع الخشونه لو في التهاب عام في ال- في المفاصل او في الجسم بيكون سرعه ترسيب عاليه او ارتفاع في مستوى الاملاح زي ما قلنا في اول الحلقه فهي تعملي سرعه ترسيب وحمل اليوريك آه، في الدم مبدئيا تمام مع آه، اشعه عاديه على المفصل الركبتين هيبين بس الحاله توجهاتها في انهي اتجاه كان معانا ال- الحاجه وفاء ربنا يعافيها هي هي كان عندها كذا مشكله كان انها عامله استئصال رحم من 20 سنه والحقيقه دي اهم حاجه حاجه وفاء في ال- في الجزئيه دي تعملي كثافه عظام تاكدي بس لان ممكن يكون الالام اللي في جسمك دي كلها نتيجه وجود هشاشه عظام تمام آه، فبالتالي انت لازم تعملي كثافه عظام وتشوفي بس نسبه ال- الكالسيوم عندك قد ايه لان ممكن علاج الهشاشه نفسه يحسن عندك الالام موضوع عمليه مفصل ال- الركبه آه، لو نزلتي والله نزول وزن خسيتي نسبه كويسه مع بعض الادويه البسيطه والعلاج الطبيعي تمام ده ممكن يساعدك كتير جدا لمفصل الركبه وفي حقن بتدعم السائل الزلالي او بيسموها آه، اسم الدارج بتاعها حقن زيت المفصل دي لو عملتيها ممكن تعمليها كل ست شهور او سنه تساعدك كتير جدا تستغني عن موضوع ال- العمليه آه، بقيه ال- الاتصالات كان معانا آه، رندا هي كان آه، عندها سرعه ترسيب عاليه والام في المفاصل و- وتشخصت انها روماتويد في وجود التحليل ال- السلبي الحقيقه رندا احنا كنا قلنا في حلقه سابقه قبل كده في حلقه الروماتويد ان وجود التحليل ده ما يستلزمش وجود المرض وعدم وجود التحليل ممكن يكون المرض موجود او لا فانت المفروض بت- بتعملي آه، في حاجه اسمها مضاد البروتين الستروليني او حاجه اسمها anti-CCP او anti-MCV الحقيقه التحليلين دول لما بيتعملوا في كثير من الاحيان بيكشفوا اذا كان الروماتويد موجود او لا وبيطلعوا ايجابيين في بعض المرضى بتاع الروماتويد ال- السلبي ال- الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمليها طبعا عن طريق الاشعاعات احنا لينا علامات معينه بنشوفها في ال- في الاشعه بنحدد من خلالها اذا كان في آه، روماتويد فعلا او ما فيش فانت لازم تعملي اشعاعات على الايدين وتعملي تحليل مضاد البروتين الستروليني هو اللي يوجهك اذا كان فعلا آه، في روماتويد او ما فيش بالنسبه لام نيره بتشتكي من آه، بنتها سبع سنوات ابتدت جالها آه، التهاب خلوي ده نتيجه بعض ال- آه، الالتهاب ببكتيريا معينه الحقيقه هو الالتهاب دوت المفروض حضرتك تقيميه كويس جدا مع دكتور جراحه يتشاف بس حجم ال- الالتهاب ويشوف الالتهاب ده هل هو واصل للعظم او لا لان في في كثير من الاحيان في الاطفال الصغيرين بنخشى عليهم من تسوس العظام اللي هو ال osteomyelitis ان ممكن يكون التهاب حصل ووصل للعظم حضرتك لازم تعملي اشعه على الساق في الجزء المصاب وتراجعها مع دكتور جراحه جنب حضرتك يشوف ال- الوضع نفسه اذا كان وصل للعظم او لا بالنسبه لناديه هي بتشتكي من آه، التهاب آه، في الاعصاب وعملت رسم اعصاب وبتقول ان في لازم تعمل آه، تسليك بس هو في ال- في الناحيتين الحقيقه وجود ال- آه، اختناق الاعصاب في الناحيتين يستلزم بس نتاكد عدم وجود السكر عدم وجود خلل في الغده الجردرقيه لأن دي اشهر اسباب ممكن تعمل اختناق في ال- آه، الناحيتين لو ال- آه، رسم العصب طلع فيه اختناق ب- بدرجه متوسطه او آه، عاليه ده بيستلزم طبعا تعمل تسليك لو الدرجه بسيطه ممكن تعمل علاج تحفظي عن طريق الحقن الموضعي او العلاج الطبيعي آه، ام وليد هي 30 سنه وهي بتشتكي من الام عامه في الجسم مع شد في العضلات الحقيقه يا ام وليد هو الشكوى دي عامه مرتبطه اكتر بنقص ال- الكالسيوم وفيتامين د تمام فانا بنصحك انت عملت سرعه ترسيب وقالت انها كويسه فحضرتك كملي بقيه الفحوصات اعملي تحليل كالسيوم وفوسفات آه، قلوي تمام وده ان شاء الله يبين آه، حالتك بقيه ال- آه، الاخت كان عندنا اسماء هي كانت بتشتكي من الروماتويد مع ال- الميستريكسيت تمام بص يا اسماء هو التغيير في ال في ال في الدواء آه، ممكن يكون على ذات النشاط فانت لازم تستوفي الاول الجرعه القصوى من ميستروكسيت اللي هي نص الحقنه مش نص سنتي يعني تاخدي سنتي كل اسبوع ولو حصل فشل في العلاج بعد كده تحولي العلاج البيولوجي آه، بالنسبه لساره برضه هي نفس مشكله نقص ال- آه، الكالسيوم وكان معانا أم- آه، ام عصام ام عمرو ام عمر انها بتشتكي من الم في ال- في الكعب لازم تعملي اشعه على الكعب يا ام عمر عشان نبين اذا كان في شوكه عظميه او آه، مفيش دي كانت سريعا لل- للاتصالات الحقيقه ما لحقناش نكمل بقيه عناصر ال- ال- الحلقه انا آه، اوصي بس سريعا ببعض ال- المعلومات الخاصه بال- بالنقرس احنا لازم نهتم بالتشخيص ال- المبكر للمرض زي ما قلنا في كل حلقه بناكد ان دايما التشخيص المبكر بيساعدنا كتير جدا ان احنا نتلافى كثير من المضاعفات اللي ممكن تحصل في المفاصل وكمان النقرس مشكلته ان هو لو لو امتد ممكن يوصل للكلى الف- آه، وظائف الكلى يحصل فيها قصور بعد كده ويأثر على تكلسات النفرونز الخاصة بالكلى ويعمل بعد كده تدمير لخلايا الكلى ودي هي المشكلة الكبيرة اللي نحاول المريض ان شاء الله ما يوصلش اليها تمام واتمنى ان شاء الله تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم وان شاء الله الى لقاء اخر نحاول نستكمل فيه بعض النقاط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى